أو سورة بين الكتاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم جميعا بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع شباب في هذه الأحداث الراهنة والعصيبة التي تعيشها مصرنا الحبيبة والتي يتتبعها العالم كله ببالغ الحزن والأسى وببالغ الاهتمام وفي هذه الحالة من التغيير التي أحدثها شباب 25 يناير بفضل الله عز وجل أولا ثم بإرادتهم وعزيمتهم القوية وجدنا على الجانب الآخر بلطجية استغلوا حالة الانفلات الأمني الموجودة في البلد لممارسة أعمالهم فنهبوا وسرقوا وخربوا وكسروا وأحرقوا وعملوا حالة من عدم الأمن بقى الناس قاعدة في بيوتها مش أمنين الناس بتروح مشاغلها مش أمنين الناس برضو مش أمنين على متاجرهم الناس بقوا عايشين في حالة ذعر شديد جدا إيه، وكان كتير من شبابنا إيه، في على الجانب الآخر لما وجدوا هذه الحالة من الذعر انتشرت إيه، بين أهالينا إيه، بقوا كل واحد فيهم ما هوش مآمن على بيته مش مآمن على متجره مش مآمن على أولاده كونوا لجان شعبية اللجان الشعبية دي عبارة عن مجموعة من الشباب أو مجموعة من أهل المنطقة كل منطقة مثلا بتخول وليكن خمسة النهاردة هيقعدوا لحراسة المنطقة سواء كانوا من الشباب أو من الآباء والنهاردة خمسة وبكرة خمسة وبكرة خمسة يحموا المنطقة آه، في كل يوم وجدنا ك- كمان على الجانب الآخر مجموعة من الشباب فكروا في حالة إنسانية جميلة جدا اللي هي إن في كتير من بيوتاتنا عايشين باليومية يعني ممكن يكون شغال نقاش آه، كهربائي آه، مثلا الناس اللي هم بتوع المحاره الناس اللي بتشتغل آه، في الخضار في الفاكهه دي ناس عايشه باليوميه يعني لو ما اشتغلش مفيش اكل في البيت ففكروا ازاي ان احنا نساعد الناس دي اللي ما بتشتغلش في حاله حظر التجول الموجوده في البلد فكونوا برضو بقى مجموعه من الشنط اللي فيها خيرات ربنا ليرسلوها اليهم وليساعدوهم بطريقه او باخرى وجدنا ايضا من شبابنا شباب مصر ان هم شافوا ايضا ان الشباب اللي قاعدين في ميدان التحرير او الشباب الموجودين في باقي المحافظات والذين اصيبوا اما بطلقات ناريه او اصيبوا بحاله من الاعتداءات من قبل البلطجيه محتاجين لمساعدات طبيه فايضا ذهبوا مجموعه من الاطباء لمساعده هؤلاء بصراحه النهارده في هذه الحلقه جايبين مجموعه من الشباب الايجابي الذين ساعدوا وغيروا وحاولوا ان يكون لهم دور ايجابي في هذه الحمله يشرفني ويسعدني ان ارحب بالشباب معنا في الاستديو آه، معنا المهندس احمد موسى السلام عليكم السلام.
مهندس احمد موسى مهندس كيميائي مش كده تمام وايضا معانا الاستاذ حامد ابراهيم اهلا وسهلا بك تخصص حضرتك آه، اخصائي موارد بشريه يا اهلا ومرحبا ومعانا ايضا دكتور احمد سمره طبيب بشري طبيب بشري ومعانا كمان الدكتور احمد شراره بنرحب بيكم كلكم وفي الحقيقه احنا سعداء جدا ان احنا نلاقي شباب في مجتمعنا شباب نفخر بيه فعلا لان احنا كنا متهمين من قبل الناس ان احنا شباب الانترنت لا شباب الفيسبوك الشباب اللي احنا لينا اهتمامات سخيفه كل اهتماماتنا ان احنا آه، يعني ننام نصحى نلعب آه، لو هنروح الشغل شويه هنقعد على الكافيهات بالليل بس ما بنعملش حاجه في مجتمعنا يمكن خير الشاهد على كلامنا ال- الثوره او الاحداث اللي حصلت 25 يناير خلت العالم كله يشهد لشباب مصر طبعا بفضل الله عز وجل اولا ثم بارادتهم وعزيمتهم القويه. انتم على الجانب الاخر لما لمستم هذا الخراب وهذا التكسير وهذا الفساد اللي حصل في مصر في الايام اللي فاتت خاصه مع غياب ال- الامن في الايام اللي فاتت كان ليكم دور. احب دكتور احمد تكلمنا بفكره عامه عن دوركم في هذه الحمله.
آه، السلام عليكم الأول أخوكم أنا أحمد سمرة زي ما قلت من المنصورة آه، يمكن بتكلم النهاردة عن فكرة مش جديدة مش مش شباب آه، جه لما شاف بس مشكلة حالية تفاعل معاها وكان قبل كده مش موجود في المجتمع لا شباب آه، صناع الحياة موجودين في المجتمع المصري ليهم سبع سنين رصيد موجودين ب- ب- بأعداد من المتطوعين كبيرة متفاعلين ومتداخلين مع المجتمع المصري طول الوقت فل- فلم يكن غريب عليهم ان هم يتحركوا في هذا الوقت آه، يبداوا كده ايه المشكله فين المشكله احنا سعيدين كلنا بان في شباب بدا يتحرك يعبر عن رايه ب- بنضج وبتحضر بيتجمع في تظاهرات سلميه تماما لولا تدخل بعض البلطجيه ولكن الشباب ده احنا معجبين بيه مم.
واحنا مننا شباب موجودين في ال- في في الشارع الوقتي بهذا الدور ولكن في جزء ناقص المجتمع ايه هو واحد فين اللي يحمي الناس في وقت الفراغ الامني اللي حصل والحمد لله ربنا يعني اراد ان هو يعود الامن للناس آه، فكان في موضوع اللجان الشعبيه وتنسيق اللجان الشعبيه يمكن هيكلمنا عنه حامد اكتر في في- في دورهم في الجمهوريه الله.
عملوا فيه ايه مم.
آه، كان لينا دور مهم في اعلان حمله وارقام كول سنتر ان شاء الله تظهر مع الشباب. آه، ان يا يا يا شباب يا متطوعين يا المتفاعلين مع فكره صناع الحياه آه، اتصلوا بينا نبدا نحمي المنشات العامه ما احنا كل واحد فينا قدر ينزل تحت بيته اللي ماسك حديده اللي ماسك اللي ماسك وافتكرنا ممتلكاتنا الخاصه مم.
لكن لو كان اي حصل يعني تعدي من بلطجيه او غيرهم على منشات عامه زي الكهرباء زي الميه زي البنوك زي المستشفيات وحصلت بعض الحوادث فعلا آه.
ما حدش ملتفت لهذا الامر تمام ان يكفي ان في احد مستشفيات القاهره الرئيسيه دكاتره نزلوا يحموا المستشفى بنفسهم من بعض البلطجيه شاء الله فكان آه، علينا هذا الدور ممكن تستشهد من كلامك دكتور احمد انا عجبني كتير من الشباب اللي لقوا انه في في مناطقهم محلات اتكسرت او منشات باظت فلموا من بعض من المنطقه كلها وحاولوا ان هم يساعدوا اصحاب المحلات واصحاب الح... آه، الحاجات اللي هم حاجاتهم اتهدمت او تم اتكسرت او تدميرها خربت فعلا.
ان هم يعيدوها من جديد ويبقى ترجع لشكلها الحضاري ويمكن احسن من الاول وشباب شباب فعلاً، يعملوا كده.
اه هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه الشباب المصري اللي كان الاعلام قاعد يصور لينا دول شباب فاضي ما وراهوش حاجه قاعد ما بيعمل شباب الفيسبوك شباب الفيسبوك ده قصه لوحده وهو ممكن نتكلم هو عنه منطلق لوحده.
هذه الحمله ده اصلا اللي اطلق كل هذا إيه نعم.
التغيير مم.
بس ده فرق بقى شاب ناضج استخدم ال- الفيسبوك هذا الاستخدام وشاب اخر قاعد يضيع وقته ويلهي نفسه تمام بعيد عن الموضوع كان لينا اللجان الشعبيه كان لينا حمايه المنشات حماية اللي هي طالعه من المنشآت اللجان وكان لنا الشعبية احداث برضو.
موجوده في مدينه نصر مصر الجديده التجمع الخامس منوفيه اسكندريه منصوره يعني نقعد نعد الى ايه إيه تاني غير اللجان الشعبيه؟
آه، الشباب بداوا بعد ما ينزلوا المستشفيات يتواصلوا معاها هي- عايزين نحمي المكان والكلام ده بعض المستشفيات تقول فعلا محتاجين حمايه مم.
ف- فنبدا نفعل الناس اللي حواليها هم يحموها وياخدوا نبطشيات ي- جميل.
يحموها ازاي بدا يظهر احتياج تاني احنا محتاجين تبرع بالدم في مصابين بيه كتير بالذات مم.
في مستشفى الدمرداش والقصر العيني مم.
ويعني جزاهم الله خيرا كانوا متعاونين جدا مع الشباب بتاع صناع الحياه وسهلوا لهم كل الامور عشان يصلوا بسهوله مم.
لانهم يتبرعوا بالدم كان الكول سنتر بدانا نشغله كمان ايه يا مستشفى كذا محتاجه ايه الو انت منين انا من مصر الجديده طب جنبك مستشفى كذا محتاجه مستلزمات كذا وكذا وكذا ان شاء الله نبدا نبعت الناس عليها فكان يعني هذا ال call center كان يعني ايه آه، بينقل لنا نبض الشارع في وقت يمكن الناس حاسه فيه يمكن احمد يحكي لنا عن عن, عن الم- ال- هذا الوضع هنيجي كل واحد ان شاء نشتغل الله في ال call بتقديم center.
لكن احنا هناخد فكره عامه عن المشروع يحكي لنا عن ال call سنتر اكتر مم.
آه، ظهر هذا الاحتياج عملنا اكتر من حمله تبرع بالدم لغايه ما المستشفيات قالت شكرا تم الاكتفاء من ال- من الدم كان ليكوا كمان تواجد في اماكن التجمعات اللي فيها حمله الشباب في موضوع ان محتاجين مستشفيات عاجله او مستشفيات سريعه يعني طبعا آه.
احنا يعني كان من ال- ال- المآسي اللي حزت في نفس كل آه، ام وكل اب وكل شاب نزل كان معاه شاب في ايده تاني لقاه مصاب او حتى استشهد ربنا يعني يتقبلهم نحسبهم جميعا نحسبهم كذلك.
نعم آه، ان نلاقي هذا المنظر ويكون ملناش تحرك مم.
لا كان في تحرك فوري آه، الشباب بتوعنا نزلوا في جميع اماكن التجمعات في بعض الاماكن كان في نشاط فعلا هناك موجود زي مجمع التحرير فاخواننا محتاجين مستلزمات ايه كذا وكذا وكذا معانا الاطباء المتطوعين في صناع الحياه ومن هم اصدقاء ليهم مم.
ونزلنا دعمنا ال- ما الموضوع شاء ده وانا الله.
كنت من من هؤلاء الناس ربنا مم.
شرفني بكده آه، في المنصوره ويمكن بعض الجرائد نشرت عنها في المنوفيه في اسكندريه تواجدت مستشفيات ميدانيه للاسعاف السريع حد مصاب بيتم ال- ال- التطبيبه سريعا مم.
وينقل المستشفى لو كان محتاج تعرف يا دكتور احمد يمكن الفكره الجميله وهي اكتر حاجه شدتني ليكم وشدتني لمشروعكم هو ان انتوا فكرتوا فعلا بحاله انسانيه جميله جدا يعني الناس فعلا إيه، اللي تضرروا اللي هم شغالين باليوميه اللي هم لو ما اشتغلوش النهارده ما فيش اكل في البيت وفعلا ما فيش اكل في البيت دي من غير مبالغه يعني ما فيش اكل في البيت فعلا ما فيش اكل في البيت فعلا فكرتوا فيهم فكرتوا فيهم ازاي إيه، هقول لحضرتك احنا حاليا مع بدايه الحمله بتاعه المنشات والكلام مم.
ده بدا يتواجد ال- ال- الجيش بشكل اكبر بدات المنشات العامه يكون لها حمايه كافيه المتطوعين بتوعنا بدا ي- في طاقه موجوده من الشباب آه، وفي مشكله اسمها ان زي ما حضرتك بتقول في اماكن آه، مع زياده بسيطه كده بدات في الساعه 8 بدا ما يقدرش يحصل على قوت يوم مم.
طيب احنا اه بنتكلم اه ده تغيير حر والشباب بدا يتحرك واحنا سعداء بيهم بس طب المشكله اللي اللي ظهرت موازيه للموضوع ده مين مسؤول عنها تمام مش هنقعد نفكر مين مسؤول عنها مم.
ولكن هنفكر لازم يوصل مساعدات عاجله انا اقدر اقول ان الحمله دي بادئه من 3 ايام وصل حاليا 3000 شنطه ما شاء الله.
لمحتاجين في الكيلو 4 ونص يمكن احمد ده يقول لنا من آه، اول تمام.
امبارح موزعين 1000 شنطه في الكيلو ان 4 شاء ونص الله الله ليه- يعز في حضرتك حاجه يا رب.
تانية آه، طالعه من المشروع احنا يعني ده احنا قلنا اللجان الشعبيه عشان يكون كلامنا مرتب تمام.
واتكلمنا عن موضوع حمايه المستشفيات وان ايضا بيبقوا محتاجين دم فوجدتم ليهم الشباب اللي اتبرعوا بالدم اتكلمنا برضو على المستشفيات السريعه الموجوده في ميدان التحرير وغيرها من الاماكن اللي فيها تجمعات حاليا اتكلمنا ايضا على موضوع الشنطه الناس اللي هو شغاله باليوميه وحاليا مش لاقيه مش لاقيه شغل لحاله اليوم.
حظر التجول الموجوده في البلد تمام.
آه، ه- هي دي الحمله بشكل دي عام.
الحمله اللي موجوده جميل.
حاليا دي اللي ارقامها تظهر ان شاء الله على الشاشه للي حابب يتبرع إن شاء برضه في الله.
رقم حساب وهيكون ايضا موجود على الكلام.
صفحتنا صفحه محبي برنامج مع شباب على الفيسبوك هيكون كل الارقام موجوده ان شاء الله رب العالمين تسمحنا ندخل اتفضل.
للمهندس آه، باشمهندس آه، دورك ايه؟
أم، هو انا انا مهندس احمد موسى ماسك مشروع آه، حمايه المستقبل حضرتك قلت وده- لي الاول مهندس كيميائي مش مهندس كده؟
كيميائي مم.
تمام آه، ماسك مشروع اسمه مشروع حماية المستقبل آه، لمكافحة الإدمان آه، اما بتيجي سيرة الإدمان يعني المخدرات يعني شباب آه، يعني تقريبا في الإحصائيات يعني حوالي 8 مليون ده من- كان دورك قبل ال اه قبل قبل مم.
الموضوع آه، 8 مليون مدمن آه، موجود آه، في مصر آه، او 8 مليون جربوا جربوا المخدرات فده رقم كبير جدا ف 8 مليون مدمن في مصر ما يقولش خالص ان ممكن يحصل آه، ثوره ولا ممكن يحصل تغيير ولا ممكن ي... هيقول ان ده شباب سلبي وده شباب فاضي وده شباب آه، ما عندوش اي انتماء وما عندوش اي حاجه ولا اي حاجه خالص تمام آه، في شباب ظهر تمام آه، عمل الثوره وعمل ال ال الانقلاب دوت او عمل ال ال ال الحاجه الجميله اللي احنا حاسين فيها بتغيير كبير آه، الشباب دوت آه، ما بقاش آه، يعني ال ال ال ال- السلبيه اللي كانت موجوده فيه اتغيرت تماما وتحولت لطاقه ايجابيه كبيره جدا مم.
آه، انا بقول الكلام دوت بقول علشان نفس ال- الفكره اللي كان الدكتور احمد بيتكلم عليها فكره ال- ان السلبيه وفكره ان ان الشباب ده استحاله يعمل حاجه لا الشباب ده هو عمل حاجه والشباب ده واحدثنا تغيير فعلا بالظبط مم.
كده آه وإن- والشباب دوت آه ما كا- يعني آه كحماة مستقبل وكشغل كتير احنا كنا بنشتغله آه، لحمايه الناس دي من المخدرات وحمايه الناس ديت من من حاجات كتيره ممكن تضرهم آه حصل التغيير الكبير جدا آه لما هم آه خلاص يعني احنا يعني احنا مش محتاجين حاجه يعني شغلنا اللي مم.
كنا بنعمله كتوعيه وك كناس بنحميها من المخدرات طب ما هو التغيير ده ما هنبدا من النهارده ان كل من هو كان بيشرب مخدرات يبطل مخدرات كل من هو كان آه، عرضه لحاجه زي كده خلاص يعني الثوره اتعملت وغير كده انا عايز اقول للمشاهدين كمان نقطه مهمه جدا يعني حتى بغض النظر عن الشباب اللي هم مع احترامنا ليهم والشباب اللي كانوا مدمنين وربنا يتاب عليهم ايضا الشباب اللي معانا شباب زي الفل يعني آه، مهندس معانا اخ ايضا شغال في موارد آه، تنميه بشريه الدكتور احمد طبيب الدكتور احمد طبيب آه، كل دول اقتطعوا من اوقاتهم اقتطعوا يعني هو مثلا بيشتغل 8 ساعات او 10 ساعات او اقل واكتر بيطلع من الشغل يا دوب زي اي واحد فينا بيأملها وتعبان ومع ذلك بيقتطع من وقته عشان خاطر يساهم في الحياه العمليه اللي هي بشكل تطوعي مش كده؟
تمام تمام.
بالظبط كده موضوع ميدان التحرير بقى واللي ميدان حصل.
التحرير آم، الشارع اتحول آه، بلطجيه الشارع يعني في برضه نوعين من البلطجيه خلينا نقول ان في نوعين من البلطجيه في بلطجيه فعلا كانوا بيضربوا وبيتظاهروا مم.
بي بي بي آه، بي بيع- يعني بي- بيضربوا الناس او بيتظا- ويتعدوا على الاماكن اللي له حاله من الذعر الموجود.
بالظبط نعم.
وفي بلطجيه من نوع تاني تحولوا في خلال هذه الثوره ان هو يحموا المناطق الشعبيه يعني في ناس من ال ال الناس اللي احنا كنا مش شايفين فيهم طاقه امل خالص مم.
تحولوا آه، لناس بتحمي البيوت وبقوا إن شاء هم الله.
الملاذ تمام.
يعني في في الوقت ده واعتقد ان انا دي النسبه اللي انا بتكلم عليها ان هي ان الوقت ان هي تتغير وتتحول من الادمان والمخدرات وكده مم.
آه، اضافه طبعا للكلام ده ان تحول كل البيوت آه، إن لورادي وحملات شعبيه إن شاء الله.
موجوده تحت البيوت الستات في البلكونات بصراحه آه، كانت ظاهره جميله جدا في مجتمعنا ويمكن لاول مره نشوفها يعني بالظبط تمام آه، بيبقى كل ناس كل واحد آه، بيحمي بيته وبيحمي المكان في حملات شعبيه كانت جميله جدا خاصه بتكلم على اسكندريه وقدروا فعلا ان هم يعني يقللوا او ي- ي- يرجعوا الامن اللي ما كانش موجود سبحان الله يا مثلاً فترة.
باشمهندس الظاهره انتشرت آه، في شتى انحاء مصر وبشكل غير بالظبط.
مرتب يعني مش مثلا لا ان في حمله اعتياديه بتقود كل الناس دي لا بشكل غير مرتب كل منطقه عملت آه، لنفسها يعني تمام مم.
آه الحاجه الثانيه اللي موجوده في اسكندريه يمكن الدكتور احمد ما, ما ذكرهاش من ضمن الحملات آه كان في يعني خاصه في اسكندريه كان في ح- حملات نظافه مم.
تمام ان في الوقت دوت كانت الشركات او ال- إن- حملات الناس- النظافه انا استاذنك يا ريت يا بطريق تطلع لنا صور حملات النظافه الموجوده في الشوارع اتفضل تمام. آه، كان في اوقات كتير جدا دلوقتي صور الش- معانا يا شباب آه، آه، اتفضل الشركات ما كانتش آه، قايمه على آه، دورها او ال- ال- الحركه بتاعت ال- ال- ال- الشركات اللي بتشتغل وقفت فبدا ان يبقى في آه، قمامه وحاجات كتيره جدا متجمعه ومحدش بيقدر ان هو ي- يشيلها وكده مم.
فكان الشباب آه، بيتفقوا مع اهالي المنطقه ان هو بيتفقوا مع عربيه نقل بموضوع بدائي جدا تمام جوانتيات يلبسوا جوانتيات كياس ويبدا كل واحد ان ان هو يشيل ال- ال- آه، القمامه ديت ويجمعها و- وهكذا الموضوع ده اتكرر ودي في كذا حاله منطقه تبذير تانية يمكن الشباب كنت قبل كده لما تيجي تقول له ايه رايكم يا جماعه نجمع بعض كده ونكنس قدام بيوتنا ونكنس في شوارعنا وننظفها يقول لك لا ده انا بكالوريوس طب ده انا بكالوريوس هندسه ده انا صنص اداب ده انا كذا قلت له ما ترميش اللي في ايدك يعني انت لو قلت له ما ترميش اللي في ايدك على الارض يمكن يستغرب اه يعني ما ارمي أيوة.
لا الوقت لا ده هو اللي دلوقتي بيجمع هو اللي بينظف الشارع يعني سبحان الله احساس بالمسؤوليه شالوا الشباب جميل ما شاء الله آه، في حملات نظافه آه، التبرع بالدم احنا كان دورنا ان احنا بنودي المتطوعين ان هم نفسهم يتبرعوا بالدم مم.
بالاضافه بتجمعهم لتشجيع ازاي؟
آه، كان طبعا في call center اللي هو الرئيسي اللي تمام.
موجود في القاهره الناس ده بتتصل كان ليكوا عليه.
الاول اعلانات عشان الناس تعرف موضوع call آه، center طبعا في فتره كده وقف الانترنت فتره آه.
آه. تمام بعد كده آه، اول ما اشتغل طبعا الفيسبوك آه، زي ما هو ممكن يكون كان الناس شايفاه ان هو حاجه سلبيه وحاجه آه، مم.
يعني بتحرض على الفتنه آه، او الفساد يعني آه، ان هي بقت هي دور اعلامي جامد جدا ان احنا شاء بننزل الله.
الحمله آه، صناع الحياه تغيير بلا تدمير وجدتم علامات.
رواج وقبول الناس لل...
جدا انا إن شاء بقى الله.
بتس... انا في ناس يعني يمكن انا كنت اعرفهم شخصيا مم.
ما كانش يعني ممكن يعملوا اي حاجه في الدنيا سبحان الله تلاقي تليفونات آه، نفسي اعمل اي حاجه اي مم.
حاجه مم.
تمام آه والناس كان مف... يعني مفقود فيهم الامل فعلا يعني لا انا أنا نفسي اعمل اي حاجه ونفسي اشارك معاكم باي حاجه آه يعني شوف فاهم كان في فتره قبل كده يمكن لو انت شفت الكلام ده من اسبوع مثلا او من اسبوعين هو مش حاسس ان الدور اللي هو م... هيعمله ان هو هيشيل قمامه ولا هي... الحاجه دي هتبقى مفيده حاسس آه.
ان المنظومه مش م- مش متظبطه فهو اما يعمل حاجه مش هتبقى مفيده لكن هو دلوقتي حاسس ان كل ما هيبني طوبه تمام الطوبه دي ه- هيبقى في واحد تاني هيبني الطوبه اللي جنبها هيبقى المبنى شكله كويس مم.
جالنا ناس برضو بالاضافه لحملات النظافه ديت من في كليه فنون جميله عندنا في اسكندريه آه، مجموعات كبيره جدا تمام عايزين يا جماعه نرجع ال- ال- ال- الحاجات لمنظرها الاولاني مم.
تمام من تجميل آه، من ان هم يرسموا على الحوائط يعني مش كمان ان هو ينظف وكده وبس بعد ما بينظف اللي هو تعالوا هنعمل جداريات هنعمل حاجات هنرجع ما شاء الله ال- نعمر البلد آه، بالظبط زي ما كده.
كانت واحسن بالظبط كده اه تمام آه، الحاجة الثالثة برضو آه، موضوع الشنط ال- الغذائية وأنا واحد من ضمن الناس ال- المشاركة ما أزعمش إن أنا المسؤول عنهم يعني آه، الناس آه، بنجمع الشنطة الغذائية للناس المتضررة آه، اللي هم آه، يعني إيه احنا حابين الموضوع يبقى متكامل مم.
يعني في ناس بتصور وفي ناس بتغير وفي ناس آه، موجوده علشان ما يبقاش ال- يبقى في آه، ان الفقر يزيد او ان إن الناس اللي غلابه ما تقدرش تلاقي قوت يومها فان هي تدور على وسيله تانية من من سرقه او من اي حاجه تانية آه، آه، عشان يلاقوا قوت اليوم دوت صحيح فبدانا ان احنا ن- ن- نوفر لهم الاحتياجات الاساسيه اللي المفروض إن ال- الاكل الاساسي آه، لمده اسبوعين لمده ثلاثه وبنستمر آه، مع اسر احنا كنا قبل كده لما كنا شغالين في صناع الحياه محددينها سلفا آه، دول كانوا عملنا لهم بحوث يمكن بمناسبة كلامك اللي هو بيتكلم ان فعلا الناس دي لما ش- في الوقت اللي ما كانش فيه شغل عشان حظر التجول اللي موجود يقول لك طب انا هعمل ايه ما هو مش لاقي اكل في البيت انت كده بتجبرني ان انا امد ايدي يعني بالظبط فيمكن جابوا الصور اللي جابوها في التلفزيون على مختلف الوكالات ال- الانباء فجايبين سرقه كارفور فجايبين واحد من اللي شايل حاجات من كارفور وطالع ماشي ايه يا عم انت رايح فين بالحاجه دي اعمل ايه مفيش بيته بيحلف بالله فعلا وهو صادق بيحلف بالله ان بيته بقاله اكتر من كام يوم مفيش اكل بالظبط.
ومش لاقي- مش لاقي اكل عياله وكان طبعا الطريقه اللي هو عملها دي طريقه غلط ومحرمه شرعا لكن أنا استشهادا من كلامك لا انا انا عايز اضيف لحضرتك آه.
نقطه يعني احنا من من من النقاط كده البروبوزل اللي هو بتاع المشروع الشنط ده كاتبين النقطه الاساسيه فيه كان في حاله فراغ امني وكلنا عشناها صحيح كان ممكن هؤلاء الفقراء المحتاجين يستغلوها مم.
كان ممكن يدخل عليك بيتك مم.
هو ما عملش كده صحيح كان بيحميك وكان بيقف معاك يحميك تلاقي صاحب ال- الفيلا واقف مع البواب والاثنين بيحموا المكان وعشان كده بطريق طلع لنا صور اللجان الشعبيه دورك تعفه دلوقتي مم.
دورك تعفه دلوقتي معانا في صور وقت دلوقتي لما عاد موجودة الامن على الهواء اللي هي صور اللجان الشعبيه فده دور علينا كلنا وما ينفعش يعني نخلى بيهم زي ما هم وقفوا معانا في هذا الوقت وكانوا بيحموا مصر معانا زي ما كنا بنحميها نيجي احنا في وقت ونقول لا الحمد لله عاد الامن ننساهم مم.
لا دول دلوقتي شركاء معاك في الحمايه اذا شركاء معاك في الاكل والشرب وكل حاجه صحيح أنا- طيب ده- هقول حاجه اخيره بس يعني انا حاسس ان الموضوع اتحول لكرنفالات يعني اللجان الشعبيه ده بقى زي كرنفال تلاقي الناس حاطه تلفزيون تحت تمام آه وجايبين شاي بيتعرفوا على بعض لاول و- مره ولعت نار كده عشان بالظبط يدفوا.
ولقت نار ودفى وكل واحد ماسك ثلاثه بره مثلا بيحرسوا وثلاثه جوه قاعدين مثلا بيشربوا شاي و...
الجميل كمان في حاجه ان في ناس اللي هم خاصه اللي هم سكان المدن اللي هو عماره مثلا ممكن تكون 12 دور او اقل او اكتر نعم.
كلهم مش عارفين بعض اتعرفوا على- دلوقتي عرفوا بعض لما نزلوا عشان يحموا بعض آه، قعدوا كلهم مع بعض انت مين والله انا فلان فلان بشتغل كذا وحضرتك جرب يا صدق إن احنا ما كناش نعرف وهكذا فيعني اصبح لا في تغيير في كل حاجه مم. باشمهندس آه، هو بس بداية أنا هتكلم في حاجتين أول حاجة آه، فكرة مشروع إنسان مم.
وهربطها بفكره الشنط التموينيه لمساعده الاسر الفقيره اتفضل.
وتاني حاجه ازاي تصمم حمله شعبيه في نص ساعه مم.
آه، وده يدل على عظمه تفكير الشباب المصري اللي اللي احنا كنا احد المساهمين مش اقول كل لا احد المساهمين في تكوين لجان شعبيه ان شاء الله المشروع الانسان كان عباره ان احنا بنساعد الاسر الفقيره اللي اولادها عندهم مشاكل في التعليم بسبب الفقر وبنكون لهم حضانه كده حضانه مكونه من خمس ده افراد مشروعكم قبل موضوع الثوره اه دي ما هو انا انا هربط فيه موضوع جميل شنطه وليه جدا، جت اتفضل.
الفكره ايه مم.
الشنطه بالتحديد فالمشروع دوت كنا عليه خمس مطوعين الخمس مطوعين ده اسمهم حضانه مم.
الحضانه ديت واحد بيساعد الاسره اجتماعيا اقتصاديا آه، اكت- آه، صحيا تعليميا بحيث ان احنا نرتقي بالاسره مش بندي لهم مشروع صغير كده ونسيبهم مم.
لما احنا لقينا ال- ال- ال- الاحداث اللي حدثت مؤخرا ديت اكتشفنا ان الاسر بتاعتنا دي ممكن تقع مره واحده بسبب ايه ان مفيش الحركه بتاعه البيع المشاريع الصغيره وقفت مم.
حاجات كتيره اتعطلت الاسر عن- حصل لها فزع فطلعت لنا فكره اول حاجه اللي هو يعني اول حاجه ال- الناس بتوعك اللي هو الناس اللي انت عامل لهم مشاريع بالتحديد مم.
فطلعت لنا فكره الشنط التموينيه وال call center ان احنا نساعدهم على طول وننقذهم والموضوع كبر لدرجه ان احنا بقينا بنعمل شنط يعني ممكن مستهدفين عملنا 3000 شنطه عملنا إيه، الشنطه عباره عن ايه الشنطة عبارة عن كل المواد التموينية اللي بيحتاجها بيت لمدة شهر مم.
عبارة عن زيت سكر سمنة ع- شاي بتراعي في الشنطه عدد افراد الاسره بالظبط آه.
اه بالظبط شنطة يعني مح... يعني كويسة ب... ب... يعني يعني تتكفي ل... لأربع أفراد بالتحديد احنا بس كان- احنا كان مقارنه الشنطه ممكن اقولها لحضرتك احنا كان حاطين آه، 2 كيلو رز 2 كيلو مكرونه حاطين ازازتين زيت حاطين علبه صلصه حاطين آه، كيلو ان شاء سكر الله حاطين دقيق ودي اول مره نعملها لان طبعا كان في ظهر ازمه عيش شويه كده اه حطينا فيها دقيق حطينا كيلو عدس فيها ان شاء الله آه، في بعض الناس اضافت آه، حطت معاها فول الناس اللي كان متواجد معاها هذا ال- روقتوا عليهم يعني ربنا يلا- ده هم اللي كتر خيرهم ان ما هم شاء كانوا الله.
واقفين معانا في هذه الازمه مم.
آه.
جميل أنا اتفضل.
بس عايز أقول بس إن إن إن الشباب المصري إيجابي من زمان يعني ما اللي بيقول إن الشباب المصري والله بتاع ال... مهتم بس بالكورة بيستخدم الفيسبوك استخدام سيء احنا كمثال مشروع إنسان عشان أختم حتة مشروع إنسان وربطه بالشؤون التموينية احنا عاملين لغاية دلوقتي 500 مشروع على مستوى مصر عاملين ت- بحث الاسر فقيره ل 38500 حاله معاهم معانا الداتا بتاعتهم عاملين انتشرنا في 21 محافظه إن شاء الله.
كامله نسبه نجاح حتى المشاريع الاقتصاديه ان الشباب يعني نتعامل في مشاريع اقتصاديه صغيره مم.
تمويلها من 4000 7000 جنيه آه، 80% مم.
ودي نسبه طبعا يعني بالنسبه للمشاريع الصغيره للشباب آه، ممكن ما يكونوش جربوا التجربه دي قبل كده بس بقى اعتقد انها آه، جيده آه، ده كان بالنسبه للشؤون التموينيه حته بقى اللجان الشعبيه كانت فكرتها ان احنا انا عن نفسي كنت احد ال- ال- المشاركين في ال- آه، مم.
في الاعتصامات آه، صباحا فجاه لقينا الناس بتهرب من السجون وحاجات كده بنسمعها في الاخبار وانباء الت- التلفزيون والكلام ده كله فقلنا ما ينفعش فخلصنا الموضوع ده من هنا نزلنا على ال- ال- الجمعيات بتاعتنا كونا لقينا ناس كتيره متجمعه معانا بكثره يعني خير مم.
كتير جدا من الشباب مره واحده يا جماعه طب احنا هنعمل ايه دلوقتي في ال- في ال- في المشكله اللي احنا فيها ديت الليل داخل وفي انباء عن مساجين بتهرب باستمرار والكلام ده كله مم.
قسمنا آه، الم المنوفيه فقسمنا المنوفيه خصوصا شبين الكوم مدينه شبين الكوم آه، مركز المنوفيه قسمناها اربع مناطق اللي هي الشرق والغرب وال- وهكذا ان يعني شاء الله وكل واحد قسمنا عليه آه، leader ونائب وكل واحد عملنا استمارات تسجيل ل- او استماره مشاركه للجان الشعبيه وكل الاثنين موجودين على منطقه ينتشروا طول الليل بحيث ان هم يضموا اكبر عدد من الشباب اللي موجود في الشارع ان شاء الله تمام مم.
فنزلنا وعملنا بيان كده بيان مطمئن للناس مش منفذ لان احنا لقينا ان بعض ال ال ال بيان بمعنى ايه بيان اه ال- آه، بيان بمعنى حاجه بتقال للناس يا جماعه ان احنا بندعوكم لل- للمشاركه في اللجان الشعبيه اه وان ده ال- عن ال- طريق الانترنت ولا عن- عن طريق المساجد آه، ميكروفونات جميل، المساجد جميل.
آه، ليلا و- واستخدمناها في صالح ان احنا نجمع اكبر عدد من الشباب ان هو ينزل آه، ي- يساعدنا في الموضوع دوت لان احنا لقينا ان في ناس آه، بعض الناس يقول لك لا يا جماعه ده في بلطجيه نزلوا الشوارع مش عارف ايه فبيخوفوا الناس بطريقه ممكن تكون ساهمت في فزع الناس اكتر من المطلوب وبصراحه في الاونه دي تحديدا انتشرت الاشاعات ايوه اه والاشاعات اللي مالهاش اصل آه.
اصلا فعملنا اللجان ديت ك- عملنا لها مقر رئيسي عملنا آه، call center برضو اللي احنا عملناه ربطنا call center بتاع ال- ال- الشنط بال- باللجان الشعبيه بكل حاجه عملت كده يعني توليفه كبيره جدا من بس انت الاشياء كان شغال المفيده 24 ساعه اظن اه بالظبط ما شاء وفي الله.
ناس موجودين عليه شباب برضو متطوع كاملا بحيث ان هم ي- يستقبلوا الاتصالات من جميع انحاء الجمهوريه ان شاء الله كونا اللجان الشعبيه ديت بقينا يعني ممكن في في خلال مثلا ساعتين بقى معانا ما لا يقل عن 300 فرد شاب مم.
إيه، حتى ناس دكاتره حتى ناس محامين إن ناس شاء الله.
كبار ناس مختلف قالوا لنا الفئات.
احنا معانا معانا حتى اسلحه مرخصه ممكن نساعد في ال في ال في, في, ال- جميل.
في حمايه إن منشاتنا شاء الله.
ويا جماعه لو في مشكله والناس كلها كانت بتتصل بينا من كل مكان آه، حتى كان من يعني اجل خ- خلينا بس عشان نبسط الموضوع ونظهره للناس بشكل اوضح مم.
انا دلوقتي في منطقه وليكن زي شبين كوم زي ما حضرتك بتقول تمام.
وحصل على بيتي اعتداء اوصل لكم ازاي ب- آه، ال- التليفونات بيتصلوا بينا على طول لان ال- التليفونات بقت اتصل بال call منتشره center بقت موجود في منت- المنوفية؟
اه اه آه، وهم لا بالقاهره بالقاهرة، او المركز هم الرئيسي بيحاولوا وهم يعملوا بيحاولوا فيها.
سريعا جدا علينا و- وكده في كل المحافظات وهكذا في كل جميل.
المحافظات آه.
آه، بسرعه ال- ال- ال- المكالمه بتتحول لنا معانا مجموعه من الناس الشباب في كل مكان بنتصل عليهم سريعا مع مجموعه كبيره من العربيات ومجموعه كبيره من الشباب في الاماكن نفسهم متمركزين في الحتت اللي هي آه، متلقينا منها بلاغ او كده مم.
بنوجههم على طول روح المكان الفلاني واديهم نمره الشخص اللي هو اتصل بينا ونتوجهه على طول ويشوف ايه المشكله ويحاولوا يتعاملوا معاها سواء بصورتهم يعني ال- ال- اللي احنا كوناها او بيجمعوا كمان شباب من المنطقه يساعدوا في حل اي مشكله هي موجوده جميل.
فدي كانت الاليه اللي احنا اشتغلنا بيها يعني.
تمام شكرا جزيلا أهلاً.
آه، تسمح لي نروح لدكتور احمد شراره أيوة.
دورك آم، انا مشاركتي كانت آه، يعني لو انت قلت لي انت آه، طالب في كليه الطب اه طالب في كليه الطب آه، سنه ثالثه سنه ثالثه إن شاء جامعه الله.
6 اكتوبر انا يعني قول لي بقى الاعمال التطوعيه مع الدراسه اخبارها ايه انا مع الدراسه انا يعني الت- يعني انا في الاول سنه اولى وثانيه جامعه كنت آه، يعني كنت شغال في الاعمال التطوعيه آه، ومع الدراسه مم.
آه، بس طبعا قررت ان انا يعني في ايام الدراسه ان انا اركز على المذاكره اكتر مم.
فتركت شويه الاعمال التطوعيه وخليتها في الاجازه مم.
فبعد كده في سنه ثالثه احنا ال term الاول ال term الاولاني هو خ- خلص الحمد لله كنت مركز على على الدراسه قوي مم.
ولما بدات الاجازه السنه جاي لك فيها شغل تمام يعني آه. فبدات لما جت الاجازه بدات ان انا ارجع تاني العمل التطوعي مم.
أم، انا مشاركتي كانت يعني كنت واحد من الشباب كنت قاعد في البيت الصبح بتفرج على الاخبار بالليل انا ساكن في التجمع الخامس بالليل بقعد في اللجان الشعبيه مم.
تحت قاعدين ثلاث ايام كده قاعدين في تحت في ال- في الشارع بن... بنشوف ال- بنطمن على المنطقه وكده لجان شعبيه برضو لجان شعبيه مم.
اه لغايه لم- لما حسيت ان خلاص امان انا حسيت ان امان وحسيت في اماكن تانية غير التجمع فيها بيحصل فيها اعتداءات كتير مم.
يعني سمعت عن المتحف المصري يحصل فيه اعتداءات المستشفيات مم.
فحسيت ان انا انا دلوقتي انا اطمنت على اهلي وبيتي وجيراني موجودين في الشارع فط- فانا قلت انا ممكن اروح اساعد في حاجه تانية مم.
فعرفت موضوع ال call center وعرفت موضوع ال- اللي انا اقدر آه، اشارك في حاجه تانية فروحت هناك وقعدت مع الناس برد على التليفونات وكان في ناس كتير بقى ناس كتير قوي بتتصل يعني احنا كان ال call center ده هدف اللي احنا بنعمل بنحمي الممتلكات العامه والخاصه يعني بنعمل تنسيق مع لجان مع لجان انا على الشعبيه ذكر يمكن حمايه الممتلكات الخاصه والعامه آه، امبارح آه، في اسكندريه عندك فضيله الدكتور ياسر برهامي آه، سلم الجيش خزائن اموال مسروقه الجيش المصري خزائن اموال مسروقه واسلحه كانت عباره عن ناس سرقت الحياه دي طبعا خزائن اموال مسروقه من اماكن آه، حكوميه كانت مرتبات ناس يعني وإن اول الشهر والناس مش لاقيه تقبض آه، سرقوا الخزائن دي بعد ما فحروا لها عشان يوصلوا للخزنه آه، سرقوا اسلحه آه، طبعا من اقسام الشرطه اللي في كل مكان اللي اتنهبت واتسرقت وسلمها امبارح للجيش المصري وصح دي كانت يعني من ضمن الحاجات اللي حبينا نشيد بيها يعني مم.
اتفضل بس فاحنا كان دورنا في ال call center اللي احنا بن بننسق من اللجان الشعبيه لان اللجان الشعبيه كان كلها مفيش تنسيق بين يعني كل لجنه شعبيه في منطقه فاحنا عملنا ايه اللي احنا عملنا زي دايره بين اللجان الشعبيه دي و... و... وعرفنا حطينا كل ال leader في كل لجنه شعبيه مم.
بحيث لو جالنا استغاثه من منطقه معينه احنا نكلم ال... نتكلم الليدر ده وخليهم يروحوا بيتوجهوا بمجموعه معينه للناس دي ان يطمنوهم شاء الله هي عامه كل المكالمات اللي كانت بتجيلنا كان معظمها زي ما حضرتك بتقول اشاعات اه فاحنا في احنا سامعين ان المنطقه اللي جنبنا بالظبط.
بتتسرق بتتنهب ده كان- فيها آه.
مش عارف قتل كلام كان من ده في اه يعني كان في ستات كتير قوي آه.
اتصلوا يقولوا الحقوني في ضرب نار انا في لسه افتكر عندنا من 3 4 ايام بس بالظبط مم.
آه، ميكروفونات المساجد في المنطقه حوالينا الحقوا ده فيه حراميه ده مم.
فلان اتقتل ده فلان مش عارف ايه بالظبط والبلد كلها عن بكره ابيها ستات ورجاله مم.
طلعت على الطريق عشان نشوف ايه الموضوع لان الموضوع مفيش اي حاجه بالظبط.
والبلد تمام وزي الفل بالظبط.
وفي الاخر لا حد اتقتل ولا كان في بالظبط.
حد من اساسه لكن يمكن الاخبار واللي الناس بتسمعها في التلفزيون واللي بيسمعوا اللي حصل في المنصوره اللي حصل في اسكندريه اللي حصل في القاهره في دمنهور خلت الناس يعني في حاله من الذعر لو قطه لو نوت بره هيفكروا ان في حرامي بره وفعلا الاشاعات سامت في ذعر الناس بشكل رهيب بالظبط.
يعني فالاشاعات كان كان ليها جزء كبير قوي والناس اللي كنا بال... كانوا تمام احنا كده على اللجان الشعبيه موضوع الشنطه بقى موضوع الشنطه انا بدات فيه انا كنت انا كان نفسي انزل مظاهرات في التحرير بصراحه مم.
فكنت خلاص نازل ومصمم ان انا نازل خايف ما هو لما- انت عملت في جانب اخر بالظبط ف- فانا اهلي كلموني قالوا لي انت رايح فين فقلت لهم رايح التحرير فكلمه اخويا كلمني آه، حاول يقنعني ما عرفش يقنعني بابا كلمني برضه ما عرفش يقنعني لغايه لما ماما بقى اتكلمت مم.
ما قدرتش بقى هي قالت لي ما بتنزلش التحرير انا هقلق عليك وكده فقعدت افكر مره واثنين وثلاثه وبكيت بصراحه يعني قلت لها خلاص يا امي مش هنزل و وقعدت افكر مع نفسي انا اقدر اعمل ايه تاني انا ممكن أقدر افيد بايه ممكن افيد بايه مم.
ايه الدور التاني ده انا اقدر اشارك فيه وفي نفس الوقت اساهم اكني واحد موجود هناك ليه- اكني واحد موجود هناك في التحرير ان شاء الله فهو ده اللي انا يعني ف- فبدات افكر لغايه لما وصل لي موضوع ال- الشنطه لما عرفت موضوع الشنطه مم.
آه، توجهت على طول ل- آه، موضوع الشنطه وجمعنا تبرعات كتير احنا مم.
عملنا كان عن- كان في event على الفيسبوك موجود دلوقتي آه، ووصل الحمد لله العدد دلوقتي ل 12000 انتوا ال group بتاعكم على الفيس اسمه ايه الاول هو ال- ال event نفسه هي حمله لش- حمله شنط الشنط آه، لدعم المتضررين من تمام.
الاحداث الجاريه مم.
هو هيظهر على الشاشه ان شاء الله ان شاء الله آم، فاحنا فاحنا بدأنا في الموضوع الشنط لأن ده مهم قوي اللي احنا ندعم الناس اللي هم بيشتغلوا باليومية بخصوص الفترات دي إن الناس دي مش واصل لها يعني مش لاقية تاكل أو مش لاقية فلوس لما يشتغلوا باليومية وخصوصا احنا كن- كنا كنا في آخر الشهر فما فالبنوك قافلة ما بيجي لهم مفيش سيولة مم.
وكده فاحنا جمعنا تبرعات مع بع- مع بعض والشباب لدرجة الحمد لله ان احنا في ناس اتصلت من بره يعني بره عايزين يبعتوا و...
إن شاء وكان كنا عن في رقم حساب الناس البنك متعاطفه الناس متعاطفه جدا رقم حساب البنك برضه هيظهر على الشاشه آه، فكل الناس عايزه تشارك في ناس كتير قوي عندها نفس الطاقه دي عايزه تطلع مش عارفه توديها التحرير فايه فاحنا حاولنا نفتح باب للناس انه يفرغوا فيه الطاقه دي وفي نفس الوقت نساهم في ال- في في الثوره فاحنا الحمد لله هاي- جمعنا تبرعات كتير لدرجه ان في ناس اصلا واحد من ايطاليا كلمني قال لي انا عايز ابعت container في آه، انا بشتغل في شركه استيراد وتصدير مم.
عايز ابعت container فيه معلبات وفول و...
ان شاء الله فالحمد لله يعني مم.
التأثير كبير آه، والحمد لله جمعنا تبرعات كنتوا بقى بتجمعوا الناس ازاي ان هم هيوصل لهم الحاجات دي يعني مم.
تعملوا حاله من الكشف مثلا ان مثلا المنطقه فيها وليكن 50 واحد 30 واحد محتاجين ولا كان ايه النظام؟
اتفضل هو هو هو في في database اللي اتكلمنا عنها يعني مم.
اتكلمنا عنها اخونا حامد مشروع انسان عامل لنا بفضل الله سبحانه وتعالى database في حدود اه فانتوا 40000 عندكم أصلاً.
اسره اه محتاجه على مستوى مصر ان شاء الله فيعني لغايه ما نوصل 40000 شنطه فاحنا مش آه، غير ان في بعض المناطق بعض مم.
المناطق فعلا اللي حسينا فيها حتى من الاتصالات في ال call center اصل ال call center ده كان فيه حته مهمه جدا مم.
آه، في وقت من الاوقات ربما يومين او ثلاثه كانت الأر- الناس تتصل احنا ما فيش حد ثاني بيرد مم.
احنا مرعوبين مم.
احنا محتاجين مم.
فتحول ال call center في فتره من الفترات مش ان هو بي فين المتطوعين اللي هيحموا المنشات لا احنا كنا مع كل متطوع في 8 او 9 اتصالات تيجي ام خايفه على ابنها اللي واقف في الشارع سمعت اشاعه مم.
لا ده في ناس محتاجه ومش واصل لها احتياجات مم.
ده كمان حسيت ان في هناك بعض المناطق محتاجه دعم خاص ان شاء الله منطقه زي الكيلو 4 ونص لا محتاجه دعم خاص مم.
يمكن كمان هذا الدعم يؤثر في, في نقطة مهمة مم.
ان يمكن البلطجي اللي طلع عن احتياج وراح آه، اساء للناس المتظاهرة مم.
يمكن لما يلاقي المصريين كلهم شايلينه يمكن ما يطلعش طرودة ثانية ويعف في نفسه ويبعد عن هذا الانحراف اللي حصل منه تمام آه، تكلمني بقى عن دور الاطباء وخاصه آه.
موضوع المستشفيات العاجله الموجوده في مدينة التحرير وغيرها من الاماكن دور الاطباء هو الواحد يعني يمكن هيتكلم من منطلق ان هو كان متطوع بيبحث ان هو يعني نبحث عن مستلزمات ونوصلها ودور ان هو طبيب جميل انا ما اكدبش على حضرتك انا مش من الناس اللي تواجدت في المظاهرات طول اليوم ولكن انا كنت يمكن كل يوم اروح ساعتين او ساعه لان انا حاسس ان فعلا ده شباب طالع لا ليه آه، اجنده حزبيه مم.
ولا ليه آه، آه، حاجات لا مخ...
بس احنا عرفنا ان احزاب كتير ركبت الموجه يعني آه، اللي ركب الموجه وال- وال- واللي عنده نيه صالحه مش قصتي انا آه.
قصتي ان اللي موجود آه، إلا ان كل الساحة.
الحاجات دي طلعت من غير قيادات ولا من غير اي آه، حاجه هم أخويا عندهم مطالب وزميلي.
مشروعه بالظبط طلعوا يطالبوا بيها يعني مين اخويا وزميلي و- وفي العمل و- صحيح، واختي و- الناس اللي انا عايش معاها دول طلعوا.
وفئات المجتمع لله رب بمختلف العالمين.
اه مختلف طبقاتها يعني يعني حراك حر رائع جدا فده ال- اللي كان الواحد بيتواجد بشكل بسيط الاول بس في ناس شالت يمكن هم اكبر وبداوا يتواجدوا مع الناس من بدري جميل احنا رحنا ميدان التحرير آه، معانا بعض المستلزمات وان كان في بعض العراقيل بسبب البلطجيه على نوصلها بس قدرنا نوصل في الاخر الحمد لله رب العالمين والاستلزامات اللي معاكم تكون زي ايه تقريبا؟
والله مستلزمات الاسعافات الاوليه يعني احنا مش آه.
محتاجين اكتر من وجود شاش قطن آه، مطهر خيوط دكتور. مم.
جراحيه الات بعض الاشياء ال- الالات اللي هي خياطه ال- الجروح والكلام ده بيبقى لكم مقر معين هناك الناس تعرف مكانكم بيجوا لكم فيه بقى ولا بالظبط احنا ن- لازم نثمن مجهود موجود قبل ما احنا نتواجد اسمه مستشفى ميداني موجود في مجمع التحرير إن شاء الله برضه ب- متطوعين متطوعين كلهم إن شاء مفيش الله.
حد يعني مدفوع له شيء كله جاي بل اقدر اقول ان يعني لما رحت هناك قلت لهم انا عايز اتطوع كطبيب غير المستلزمات اللي انا جايبها ك- كحد من صناع الحياه وجايين ننسق قال لي في اكتفاء من الاطباء ان شاء الله قلت له سبحان هذه الله رب العالمين.
المستلزمات ده انا نازل ما قدرتش امسك نفسي انا كنت نازل كل يوم ساعتين ما قدرتش امسك نفسي يوم الاربعاء اللي هو كان في حصل فيه م- م.
كتير من ال... من الضرب والبهدله قلت لا سيبك بقى من متطوع انت لازم تنزل هذا المكان فقال لي لا في اكتفاء في ناس موجوده انت من 6 ل 10 تجي لنا تبقى موجود معانا متقسمه بقى ايه نبطشيات كده شفتات كده إن شاء زي الله.
المستشفى وناس منظمه ده رئيس قسم الجراحه ده رئيس قسم إن شاء بدانا الله.
بقى هذه الفكره طب موجوده في التحرير مم.
ونثمن المجهود اللي اتعمل آه، آه، واللي ساهمنا فيه يمكن متاخرا شويه لان كان في ناس آه، فعلا موجوده لا اقمنا بقى ايه في المنصوره في المنوفيه في اسكندريه قمنا هذا المستشفى الميداني قبل انتقال مشكله البلطجيه تمام يعني هي حصلت في القاهره فقلنا لا ده يمكن تحصل بكره في اماكن بالظبط.
اخرى مم.
وحصلت مم.
وكان في لا الشباب متواجدين وكان دور فعلا مهم جدا جدا جدا لم يشارك فيه بس صناع الحل لوحدهم و- ولازم اثبت نقطه معلش مم.
لو اتفضل.
هطول عليك آه، ميزه ال- هذه الثوره او هذا الحراك الحر ان ما حدش رافع في اسمه مم.
ما حدش قال آه، احنا آه، صناع الحياه لا احنا حزب كذا شعب لا كاملا اه كلنا موجودين تمام.
بل بقى من المحرمات انك مم.
ترفع اسمك ده مم.
حراك مصر جميل احنا اتبعنا هذا الامر مم.
لانه تم المجهود اللي موجود واحنا اضافه عليكم تمام.
طب فين صناع الحياه في المظاهرات هم الافراد اللي موجودين معاك هناك مم.
طب آه، لا ده انا اقول كمان فين صناع الحياه في المظاهرات صناع الحياه هي من اوائل ال ال الناس اللي كانت موجوده او اوائل كان الحركات في عبارة جميلة شيخنا الشيخ محمد حسن بيقولها ومشهورة جدا على لسان الشيخ ليس المهم من يرفع الراية بالضبط.
المهم أن ترفع أن الراية ترفع الراية.
طيب.
كلام كلام ثمين جدا نعم احنا يمكن مشروع انسان كان من اوضح المشاريع في الرهان على الشباب من سنتين ونص اعلنا في البروبوزا كده بتاع مشروع انسان نريد ان نثبت ان الشباب المصري والعربي قادر على حل مشاكله اذا اتيحت له الفرص في وقت كان الجميع يقول انسى انت بتجامل الشباب عشان يساعدوك لا مم.
والله ده ايمان بان فعلا الشباب قادرين على كده الحمد لله ربنا اراد ان يثبت هذا الامر ف- فصناع الحياه مؤمنه بابداع الشباب انه يقدر يحل كتير واللي ينزل بقى مجمع يعني ميدان التحرير واللي يشوف الاماكن الاخرى وشغل الشباب في الت- التنظيف في- في توزيع ال- الاحتياجات والكلام ده يعرف ان الشباب يمكن المراهنه عليه بل الرابح حاليا ما نراهن على الشباب مش على الجيل ال- اللي يمكن المتقدم في العمر جزاكم الله خير مهندس احمد موسى استاذ حمد ابراهيم دكتور احمد سمره دكتور احمد شراره بصراحه انا فخورين بيكم جدا فخورين ان احنا يكون عندنا في مصر وفي وطننا العربي آه، شباب آه، مبدع شباب فعلا يساهم في التغيير شباب مش زي ما الناس كانت فاكره ان احنا شباب الفيسبوك او شباب الانترنت او شباب ما عندناش هم غير ان احنا لا من ال- من الشغل هنيجي ننام شويه نروح الكافيه مش عارف هنتجمع هنسهر فين هنروح فين لا احنا فعلا لنا حراك ايجابي زي ما حضرتك قلت في مجتمعنا ونسال الله سبحانه وتعالى آه، يجعل هذا عمل في ميزان حسناتكم ويطيل أعماركم على طاعته وإن الفكرة دي تعمم في جميع الأنحاء بإذن الله عز وجل إيه، تحبوا تقولوا حاجة في النهاية؟
انا عايز اقول حاجه اتفضل.
صغيره بس احنا عايزين نبطل كلمه بيقولوا دي خالص كلمه بيقولوا ان في مش عارف آه، في ضرب نار في الحته الفلانيه تنتهي الإشاعات اه يعني انا هقول موقف بسيط جدا انا ساكن يعني انا اصلا شغلي في السويس وانا من اسكندريه تمام تمام.
فكان في اربع ايام بقعدهم هنا واربع ايام هنا فمن من ضمن الحاجات اللي كانت بتحصل ان كان حد بي يعني قالوا ان في واحد ظالم او امين شرطه ظالم مم.
يعني آه، قطعوا رقبته يعني في حق- يعني قطعوا ظهر- رقبته قطعوا خالص.
رقبته تمام ليه- لا، وفي في ناس- عصر الحجاج ولا اه بالظبط لا قطع رقبته مش هو بس والله إنني أرى رؤوسا قد أينعت وقد لا قطع رقبته مش بس يعني قطع رقبته وفي ناس ماسكه رقبته لا يعني حول ولا راسه قوة.
تمام يس- وبيلفوا بيها يس كتير.
ويعني لا على اساس حول ان هو ولا كان ظالم قوة.
جدا تمام يعني المهم ايه طبعا ايه الموقف يعني ايه يعني كده ايه ده اللي مش الدرجات يعني حتى لو ايه يعني كان عامل إيه؟ بعد شويه كده مع مرور الوقت وبتاع اكتشفنا ان هو في المستشفى إشاعة.
ان هو في المستشفى يعني المستشفى، اه هو آه.
اه حد ضربه وبتاع بس هو في المستشفى آه، يعني مفيش قطع رقبة عايزين بس الله نبطل يعصمنا بيقولوا.
أن يعصمنا من شعار الحجاج بالظبط انا بس حابب اقول ان الشعب المصري شعب عظيم لابعد درجه مم.
ومش محتاج اقول كده اكيد احنا وأثبت ده شفنا للعالم كده كله آه، والناس شايفة إيه؟
و- وحابب اقول بس يا جماعه الش- الشباب عايزين نراهن الفتره الجايه على الشباب آه، وخصوصا يعني بعد الثوره خلاص ما تخلص وتحقق المطالب المشروعه آه، دور التنميه ومؤسسات المجتمع المدني اللي بيقوم بيها الشباب علشان تنمي ننمي بقى بلدنا ونعبر للمستقبل إيه نعم شكرا جزيلا دكتور أحمد يمكن اخر كلمه بوجهها للشباب بتاعنا يعني يا شباب اللي انا منكم انا يمكن شغلي تقيل جدا مو بتواجد نصف الاسبوع نبطشيات غير العمل الصباحي اللي موجود شاء كل الله.
يوم لكن آه، اللي عايز اقوله احنا بعد ما نمر بهذه التجربه سيكون هناك مرحله من الفراغ محتاجه الشباب اللي راهن على اللي جواه احنا كل شاب فينا راهن على اللي جواه انا مؤمن بان يحصل تغيير انت راهنت على اللي جواك في يوم من الايام اكمل هذا الرهان كل مجموعه شباب اصحاب تخصص عندهم حلم جه الوقت اللي اتحققوا واستعن فيه بالله عز وجل استعن بالله وابدا ابدا على الارض إيه نعم.
كتير مفكرين قالوا شباب سلبي قالوا فليقولوا مم.
آه، اللي بره كتير من الغرب يقول الشباب العربي لن يقوم له قائمه انتم تفعلون إيه لا نعم تقولون شباب قوموا جمعوا بعض ننشئ مؤسسات عشان نبقى مجتمع المؤسسات اللي كلنا بنحلم وانا بيه عايز اقول ان عمل الاطباء غير انه عمل يتغاضون عليه اجر يعني في اماكنهم لكن هو عمل انساني بحت في المقام الاول ربنا يعني.
يتقبل منا جميعا انا عايز اوجه بس رساله اللي احنا يعني الشباب نقدر نثبت اللي احنا موجودين وفاعلين بس يكون مفتوح الباب يعني يفتحوا لنا الباب واحنا هنثبت اللي احنا موجودين يعني نعم شكرا جزيلا شرفتونا ونورتونا في الفقرة الأولى من حلقتنا النهاردة معانا فقرة تانية مرتبطة بالفقرة دي يلا بينا نتابعكم إن شاء الله وكونوا معانا بعد الفاصل
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب
مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في الفقرة التانية من حلقتنا النهاردة أتمنى تكون الفقرة الأولى من حلقتنا حازت إعجابكم وعايزين كلنا نرفع شعار يلا بينا نعمر مصر يلا بينا نصلح كل حاجة اتكسرت يلا بينا نساهم في تنظيف شوارعنا اللي بقت يعني مليئة بالقمامة والفضلات يلا بينا نساهم في تصليح المحلات وواجهاتها اللي اتكسرت واللي اتبهدلت في م- في منطقتنا ايه يعني لما المنطقة كلها تلم من بعض وتحاول تساعد أصحاب هذه المحلات ان هم يعني الناس مش عارفين يجوها ازاي ولا منين آه، نساعد في ان احنا نعمل بيئه حضاريه شكل حضاري في شوارعنا الاشجار اللي اتقطعت نزرع ما غيرها او نقصقصها ونظبطها يلا بينا نعمر مصر معانا في فقرتنا الثانيه الاستاذ شادي صبري خبير التنميه البش- البشريه فاهلا ومرحبا بيك اهلا بيك يا أستاذ نورتنا عمر.
وشرفتنا.
سعيد جدا بيك النهارده وبالشباب الجميله اللي كانت موجوده قبل الفقره الاولى وانا ح- سعيد جدا بيهم وبيك ان شاء الله الله يكرمك يلا نعمر مصر ده كان شعار حلقتنا النهارده يمكن انت حضرتك شفت الفقره الاولى تعليقك ايه بشكل سريع والله اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله آه، تعليقي آه، إن يعني كل المشاهدين هيشوفوا مش محتاجه تعليق محتاجه ان احنا بقى نتحرك مم.
يعني احنا كنا بن- من اربع خمس سنين بنتكلم في التنميه البشريه فالناس مفكرانا بنتكلم في احلام واوهام واساطير وانتوا بتتكلموا في ايه ابتدينا نشوف ده على ارض الواقع فحان الوقت ان الشخص المتردد واللي خايف من التغيير يتغير مم.
وحان الوقت ان الشخص القانع اللي عنده قناعات سلبيه يبتدي واللي بيخاي- واللي خايف والتغيير بالنسبه له تهديد مم.
انه يبتدي يبقى واثق وي- ويقتنع ان التغيير ممكن ويتحرك جميل هو ده اللي احنا طالبينه من الشباب دلوقتي تمام آه، قلنا حاجه في الفقره الاولانيه يا استاذ شادي ان الاشاعه بتلعب دور خطير جدا آه، في مجتمعنا ولا سيما في احداث فيها فتنه زي الاحداث اللي احنا بنعيشها حاليا و- واحداث البلطجه والحاجات حضرتك عارفها بسبب آه، الانفلات الامني الموجود آه، حضرتك شايف ايه بالنسبه للاشاعه انا هقول لحضرتك حاجه موقف حصل معانا في المنطقه في احنا كنا في اللجان الشعبيه طبعا ونزلنا فشباب اتنين معاهم سلاح ومرخص مم.
فالحق في حرامي هيلحق في- في منطقه زراعيه في حرامي في المنطقه الزراعيه فالناس كلها جريت وراه الاتنين جريوا ورا بعض فواحد بيضرب من هناك قال له ده بيضرب هو نار والتاني بيضرب من الناحيه التانيه قال له لا طب استنى واحده واحده يدخلوا على بعض لحد ما فجاه الاتنين هم نفس الاتنين الاصحاب اللي معاهم السلاح هم نفس الاتنين اللي جروا ورا بعض كانوا يموتوا بعض بسبب الاشاعه سيدنا عمر قال كلمه جميله جدا و- وجمله رائعه قال احيا الحق بذكره مم.
وقامت الباطله بتركه ما شاء احيا الله الحق بذكره وقامت الباطله بتركه مم.
انا احيا الحق دايما تتكلم على الصح يعني ايه حاجه كويسه اتكلم عنها واما بنعمه ربك فحدث ما قالش ربنا عز وجل بنقمه بالنعمه حدث بالنعمه اتكلم دايما بالنعمه فدايما احنا نستغل الاشاعه دي هي قوه الكلمه قوه الكلمه في الاشاعه انا بطلب من كل الناس شايفينها دلوقتي شباب ان نفس القوه اللي انت بتقول فيها الاشاعه قول بيها الحق قول حاجه صغيره بسيطه وجميله بحيث ان الناس كلها تبقى مقتنعه من جواها انها بتحصل وانت بتساعد الناس انها تنتشر فانشر الحق نفس النشر ده في الحق انا مش عايزه لو قلت له بطل الاشاعات امال هيعمل ايه لا انا عايزك قوه الاشاعه دي وايجابيتك و- وحماسك و... واجتهادك ان انت توصل الحق ومين اللي قاله آه، في واحد بيقول انا عايز اعرف مين اللي بيقول في مصر كلها ده انا مش لاقيه مم.
يعني انا بدور عليه مين اللي بيقول ده انا مش لاقيه فانا عايزه ياخد قوه الاشاعه اللي هو بيعملها دي في قوه انه ينشر الحق مم.
يبتدي يساعد زمايله الفتره دي احنا دلوقتي شفنا ظواهر جميله جدا في الثوره اللي حصلت من الشباب جزاهم الله خيرا وكان توفيق من ربنا عز وجل معاهم وربنا يثبتهم ويكرمنا ان شاء الله جميعا ونشوف مصر احسن دلوقتي الظواهر جميله قوي ابتدت الناس تحب بعض تعرف على بعض ابتدى نبتسم في وجه بعض ابتدت الناس آه، تقادر بعضها بقى البعض في روح تعاون جميله جميله مم.
جدا فيجب علينا ان احنا نستفيد بيها آه، سؤالي هنا يا استاذ شادي ازاي انمي روح التعاون دي خاصة في بين الشباب وحتى الآباء لا سيما في الأوقات اللي احنا بنعيشها حاليا جميل هقول لحضرتك حاجه جميله دلوقتي احنا عملنا ايه احنا دلوقتي كل واحد فينا نزل من بيته وحمى ممتلكاته الخاصه وابتدى ناس منا شباب منا ق- راحوا يحموا البنوك ويحموا الحاجات المصالح الح- الحكوميه والعموميه نفس الموضوع ده احنا كل منطقه اللجان الشعبيه اللي كانت موجوده الشباب اللي كانت موجوده ينتخبوا شخص جميل ينتخبوا شخص منهم مم.
شاب منهم او ي- ي- يرشحوه او يفوضوه ان الشاب ده يبتدي هو المفوض بتاع المنطقه كل م- كل محافظه في مصر والشباب اللي سامعاني دلوقتي يبتدوا زي ما نزلوا نفس التحركات اللي نزلت يشوفوا الشاب اما يختاروا شاب كده يقولوا حضرتك المسؤول عن المنطقه جميل.
يبتدي يعمل حصر بالفقراء اللي في المنطقه حلو يبتدي يشوفهم مم.
ويكتبهم في ورقه مم.
ويبتدي يشوف الناس الكويسه اللي معاها فلوس والشباب اللي تقدر تتبرع ولو ح- كل واحد بجنيه في الشهر يعني انا قادر اتبرع بجنيه واحد تاني قادر يتبرع ب 10 واحد تاني قادر يتبرع ب 100 واحد تاني قادر يتبرع ب 1000 كل واحد على قد مقدرته ويبتدي كل شهر احنا مش محتاجين مش محتاجين ان احنا الناس دي تيجي تشحت عيب يعني عيب علينا بقى كشباب قوي ان انا اشوف شخص زي ده بيجي يشحت كان في في احد السلف آه، آه، آه، آه، احد السلف دخل يبكي لزوجته بتقول له انت بتبكي ليه مم.
قال لها في اخ جالي على الباب بيسالني ان هو عليه دين وعايز يسدده قالت له طب انت ما معكش فلوس تديله قال لها لا انا ازاي انا استنى لحد ما اخويا يجي لي لحد البيت ويخبط عليا ويقول لي انا عليا دين يا الله ازاي انا ما اروحش اسال عنه وبكى بكاء شديد بكاء شديد إن شاء الله فدي النقطة ازاي انا ما اروحش اسأل عنه ازاي الله سبحانه وتعالى هتسأل عن هذا الشخص يوم القيامة وده احنا شفنا ده احنا شفنا هو عملا عمليا انت نزلت الشارع واشتغلت ومسحت الشارع ونظفت و- ووقفت الامن وكان الامن مستتب جدا نفس الشخص اللي انا اللي قدامي دلوقتي وبتكلم معاه نفس الش... اللي عمل كده انزل شوف اعمله جيب وشب واعملوا ده وشوفوا اعملوا حصر بالفقراء اللي عندكم وكل وكل منطقه خاصه بالفقراء بتاعتها والله ان الله.
شاء الله مش هيبقى في فقير في مصر مم.
دي رقم واحد رقم اتنين الشباب كلها وانا بجمع فلوس اشوف حيطه دهن عليها حد كاتب عليها كلمه لفظ خارج آه، شفنا محل اتكسر عند اخونا تقول لي اه اخويا ده أصله تاجر ما هو تاجر احنا بقى لما يلاقيك انت بتعمل ده معاه في كده ناس بيوتها اتخربت يعني في الموضوع ده ده في كوارث حصلت مم.
ربنا يعفو عنا يا رب آه، اللي حصل بقى الشباب اللي ح- يقول لك ده تاجر وبيكسب لما يلاقيك بتعمل معاه كده انت والفريق بتاعك في الحي هيخفض اسعاره لو بيكسب ثلاثة يكسب اثنين وانت اطلب منه مم.
انت اطلب منه قول له بقى يعني يعني يا ربنا يكرمك عايزين بقى بدل الغلاء ده احنا نساعد فيه بدل هتكسب 30% اكسب بس 20% مم.
و10% دي اعتبرها لوجه الله تعالى والله انا عجبني كمان آه، مساجد موجوده وجمعيات خيريه موجوده في مختلف انحاء مصر عملت مثلا حاجه وليكن زي كروت الشحن كارت الشحن النهارده ابو 10 بيتباع ب 15 وب 20 وصل في بعض المناطق كارت للأسف، ب 10 ب للأسف.
25 جنيه بعض المساجد وبعض الجمعيات اشترت جميع كروت الشحن الموجوده مثلا في المحلات ال- المحيطه بيها وبيع الكارت ال 10 ب 10 على اساس انه يساهم في حل هذه صحيح.
المشكله وهكذا برضه في م- في في المحلات المختلفه بصراحه روح جميله في نقطه مهمه تانية عايزين نتكلم عليها و ننبه آه، اخواننا من رجال الاعمال آه، في ناس لما تيجي تروح تساعده بفلوس او تساعده مثلا بشنطه فيها الخيرات آه، نفسه تأبى ذلك وهو محتاجها فايه المانع ان احنا نفتح باب القرض الحسن جميل ايه رايك جميل مم.
م- بالإض... في ناس انا هقول ازاي يفتحوا وهم بيقابلهم مشكله انا لان قعدت مع رجال اعمال نقول كتير.
ازاي يفتح ازاي يفتحوا والمشكله اللي بتقابلهم دي ازاي ان شاء الله يحلوها جميل اتفضل يعني انا دلوقتي عندي حلين كويسين جدا من مم.
رجال الاعمال مش بس القرض الحسن مم.
اول حاجه اعمل تدريب وظيفي من غير فلوس مم.
بس تجيبني دربني وريني سوق العمل عندك من فضلك يعني انا بوجه كلمه لكل رجال الاعمال واصحاب الشركات يعني بناشدهم الشباب اللي قاعده ما معاه ما أصل انا بتشتغلش تحديدا بتكلم في القرض الحسن في الوقت الراهن اللي احنا هجيبه، عايشينه دلوقتي هجيبه. حاضر.
ان مفيش شغل اللي حصل التجول اللي موجود حاضر.
ل- ما هو- ل- خاصه الناس شغاله باليوميه يعني صحيح بس القرض الحسن يبقى عايز يرجع ما هو طبعا هو هو معهوش ما لحد ما عندوش الامور شغل.
تستقر يعني مش واخد بالي آه.
هو ما عندوش عمل يرجعه مم.
فانا عايز احل الاثنين هو ما عندوش عمل يرجعه دلوقتي أها.
فانا عايز الاثنين هاجي لك القرض اتفضل.
الحسن حاضر مم.
الاولى انه ياخد الشاب دي شا... يعني يعلمك ازاي تشتغل جميل رقم اثنين يديله القرض الحسن طب يقول لي هاخد القرض هيديله القرض الحسن وهو مش عارف هيعمل بيه ايه هيعمل ايه المشروع اللي هيعمل بيه ايه الاكل والشرب اللي هيعملوا بيه ما هو انت لما تديله القرض الحسن وانت دربته عندك انه يشتغل هو يعرف يشتغل ويسيستم اموره ويشتغل مع مم.
نفسه ما ويعرف هو انا ما هو انا يا يدير عليه فندم already شغال بس انا بتكلم ان احنا ما فيش شغل حاليا لحد ما الامور تستقر فانا باخد قرض حسن من اي واحد من رجال الاعمال لحد ما الامور تستقر وارجع شغلي وابدا ارجعه له تاني يا لان ريت.
بتكلم في نقطه ان انا لما اروح اساعده بفلوس او اديه حاجات فيها وليكن امور تموين تموينيه او ح- أو حاجه الى خلافه ممكن نفسه تقبل حاجه زي كده صحيح من العفه القرض الحسن علشان انا اديه في انا بوجه لناس نقطه خطيره يعني جداً.
ازاي اديله القرض الحسن ده من غير ما يعني مهين كرامته مثلا او من غير ما اجي على نقطه نفسيته ده اللي انا اقصده يعني آه، هبتدي اعمل معاه حاجه صغيره خالص مم.
هبتدي اشوف هو يقدر يعمل ايه يعني انا مش منتظر منه انه يبيع ولا يشتري ولا حاجه مم.
يقدر م- ي- يقدر يبيع ايه يعمل ايه اقول له خد ده انا عايزك تاخد ده ه- انا هب- وانت هنبقى شركاء هنبقى شركاء جميل جميل مم.
احكي هقول لك قصه جميله جدا اتفضل.
كان في شاب بيبيع اقلام اقلام رصاص على على القطر مم.
على القطر مم.
الشاب ده آه قاعد بيبيع قلم رصاص وواحد بيديله جنيه 2 جنيه 3 جنيه فرجل اعمال كده بالشنطه وبالبدله وراجل ماشي فالقطر كان هيروح عليه فجري راح واخد من راح مديله جنيه وراح سايبه جري مم.
بعد ما دخل القطر راح راجع تاني قال له انا اسف احنا رجال اعمال زي بعض فانا بعتذر جدا ان انا اديتك الجنيه واخشى ان انت تكون زعلت فانا عايز القلم الرصاص الشاب ده بعد ثلاث سنين الرجل الاعمال كان عامل حفله كبيره فالشاب راح له آه، قدم له نفسه قال له سلام عليكم يا فندم طبعا الشاب رايح له ما شاء الله مهندم جدا مهندم.
وبدلته قال له اهلا قال له حضرتك اكيد مش فاكرني قال له انت مين قال له انا اللي حضرتك قابلته عند القطر وقلت له ان احنا رجال اعمال زي بعض ان شاء الله انا بالفعل دلوقتي انا بشتغل وعندي شركه وابتديت افتحها الاقلام دي كبرت وانا ح- كلمتك دي هي اللي اثرت فيا مم.
فانا طالب منه اقول له ان احنا رجال اعمال زي بعض مم.
بس انا بدات فحد ساعدني وانا جاي مش جاي اساعدك ده حقك عليا لان ده مش مالي ده مال ربنا اللي سبحان.
ربنا اداهوني مم.
فاوعى تظن لان الموضوع ده قابلنا احنا شخصيا مم.
اوعى تظن ان انت بتاخد صدقه ابدا مم.
الله سبحانه وتعالى اعطاني ده فيس- وهيسالني عليه فيجب عليا واجب عليا واجب عليا ان انا قبل ما تيجي انت تقول لي انا اديلك مش انا اللي بديلك ده ربنا بس نعم.
انا سبب جميل بال- بالذوق كده وال- والشياكه ما شاء الله هم ناس لطاف جدا وهيقابل شباب كويسه قوي نقطة تانية مهمة جدا هي روح المودة والتعارف بين الناس يعني يمكن احنا في الأوقات الراهنة والعصيبة اللي بنعيشها في مصر حاليا اه، احتاجنا نعمل إجابة شعبية منا صحيح.
في بعضينا صحيح تمام فاضطريت ان أنا اتعرف على جاري صحيح لانه نازل معايا في اللجنه الشعبيه طيب ليه احنا ما يكونش بيننا روح التعارف والموده عشان ينفع بعض في وقت الرخاء والشده جميل آه، دي هتخليني اتطرق لنقطه معينه مم.
في ظرف ال ال ال الح- الشعبي اللجان الشعبيه اللي كانت بتتعمل كان لما الاذان يأذن الناس كلها تروح تصلي مع بعض الله
فاحنا فقدنا للاسف الصلاه في المسجد جماعه مع الحفاظ على الصلاه صلاه الفجر تحديدا لا الفجر وظهر وعصر ومغرب الا من رحم ربي وعصر يعني في فقدنا في ناس كتير آه، بتصلي بس تصلي في في, في البيت في مكان صحيح صحيح الا من رحم ربي المسجد هو الله سبحانه وتعالى جعله حتى نتخ... نتآخى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه مع المهاجرين والانصار فاول حكم في المسجد مم.
اخ بينهم في هنا.
المسجد واول ما بني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بنى صلى مسجد الله عليه وسلم بنى مسجد ليه مم.
عشان نتعرف فيه فاحنا من هنا نقول للناس انت وانت نازل تصلي انزل صلي بنيه ان انت هتصلي لله وهتتعرف على اخوانك في المسجد مم.
هتتعرف عليهم ان خلقكم شعوبا وقبائل لتعرفوا الله سبحانه وتعالى ده من دي من الاهداف ان ربنا عز وجل خلقنا ده هنا.
التعارف مم.
فمنها نصلي في المسجد ودي ناكد على صلاه الجماعه في المسجد زي ما كنا بننزل اللجان الشعبيه وبنروح نصلي مع بعض نخبط على بعض مم.
نبتدي اقول له تعالى صلي الم- تعالى نشوف حد في العماره واستاذنه اقول له انت بتصحى بدري الفجر رن عليا دي من اسباب الحاجات جميله قوي اللي تخلينا نعرف بعض ونتاخر رقم واحد رقم اتنين نبتدي كل واحد فينا عنده في العماره بتاعته يحط لوحه مم.
يحط لوحه باسماء الناس كلها وارقام تليفوناتهم واعمالهم واشغالهم بحيث ان انا احتجت اخويا عمر تمام في امر معين مم.
والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا انا احتاج لعمر فعمر انا محتاج مثلا عمر شغال بيشتغل مذيع في قناه الرحمه فانا عايز حاجه من قناه الرحمه اروح متصل بعمر مم.
وايه بلاش بقى الحركات نحط رقمي ما بردش عليه يعني.
واكون بتلمح عليا ولا لا حاجه لا لا انت حبيبي ده انت اللي بتسال والله ده انا اللي مقصر معاك تسلم يا حبيبي فالامر ايه الامر ان الناس الشباب دلوقتي تعمل كده الشباب تبدا ما يقولش بابا هيعمل لا انا ابدا انا طالب يكتب كده طالب في كليه تجاره مم.
يقول لك طب انا هعمل بايه اف- اخته مثلا محتاجه في ماجستير محت... هي في ماجستير ومحتاجه حاجه من كليه تجاره هيتصل بيك يقول لك مم.
هيتصل بيك يقول لك الشباب مع بعض مم.
الاخوات مع بعض يبتدوا كل واحده ك- تعمل كده ورقه وتنزل على تتبرع دلوقتي دلوقتي تنزل وتقوم تنزل شقه شقه بعد اذن حضرتك اكتبي بس رقم تليفون حضرتك و... والموبايل بتاعك و... و... وشغاله فين وتوزع على الاخوات في المكان ويكون في بينا زيارات متبادله كمان لازم اه لازم لازم دي نقطه خطيره جدا وده اللي احنا نحن للاسف يعني بنف- بنفقد ده لا سيما في المدن نعم.
يعني مثلا زي القاهره اسكندريه المنصوره المدن الكبيره ان ممكن عماره مثلا 12 دور 10 ادوار اقل او اكثر فيها وليكن مثلا 15 شقه او اكثر او اقل ال 15 شقه ممكن تلاقي اثنين بس عارفين بعض في العماره كلها طب انتوا فين يا جماعه إيه اللي بيحصل ان ده طبعا بيجي من اشغاله متاخر وده بيجي من شغله متاخر فلا يتلاقوا يمكن الا على باب ال- العماره ما يعرفوش بعض يعرفوا بعض بالشكل بس ودي ليه؟
نقطة ودي مم.
هقول لك ليه التوازن احنا بنروح الشغل نشتغل ننسى ننسى تروح كل حاجة لازم هو أنا يكون انا ممكن شخص و- بنظم وانا وقتي ممكن يا حتى- استاذ شادي وانا في شغل إيه، يحصل لا قدر الله حاجه في بيتي هلجا لمين ما هو الجاري صحيح هو اقرب واحد لبيتي صحيح و... وكان النبي صلى الله عليه وسلم انا اقصد يوصي اقول إيه، تمام.
ان انا آه، ان انا اللي محتاج اتعرف على جاري اكيد آه.
انا مش محتاج بس اتعرف عليه انا واجب عليا ان اتعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم كمان اوصاني بكده صلى الله عليه يعني انت وسلم بتاخد بتاجر مع ربنا يا اخي ما تشتغلش ببلاش مع ربنا ما مم.
تشتغلش عندك عندك كنوز الدنيا هو عندك كنوز الاخره والدنيا جنبك استغنى عنها ليه انا لو عندي شغل والنبي اوصى 100 جنيه بالجار حتى صلى قال الله عليه معظم وسلم.
الناس يورثه يعني صلى الله عليه وسلم انا لو بد... لو عندي شغل ب 100 جنيه وجالي شغل ب 150 هروح ابو 150 مم، صحيح وحلال صحيح طب انا عندي حسنات جنبي مش عارف اخدها اه فلماذا نسعى الى يعني الاكتساب الدنيوي اكثر من الاكتساب الاخروي يعني.
علشان آه.
في نوعين من ال- من المستقبل نعم الناس بتوفي مركز بقى معايا في الجزء الجاي ده اتفضل.
وال- و- والاخوه المشاهدين في مستقبل ظني ومستقبل يقيني مم.
المستقبل الظني اللي انا بظن انه هيتحقق اللي هو بقى فلوسي وعيالي هجوزهم واصحابي مش عارف ايه ده مستقبل ظني مم.
المستقبل الظني لو ما ارتبطش بالمستقبل اليقيني بتاع ربنا ع- المستقبل اليقيني ان انا في جنه وفي نار اي نعم وفي فردوس اعلى فانا لازم اربط ده بده مم.
لو ربطت ده بده هعيش سعيد في الدنيا وباذن الله في الاخره اقول المستقبل الظني اللي انا عايزه عايز فلوس ليه مم.
عشان اطيع ربنا بيها وازكي بيها واعمل بيها وأدعي جيراني بيها ان شاء الله جيراني ان شاء الله بيها انا عندي آه، عايز سياره ليه عشان السياره دي واركب احسن سياره في الدنيا مم.
عشان اعرف اذكر ربنا عز وجل والسياره ما تتقطعش مني إيه ما نعم.
تتقطعش مني فانا اعرف اذكر ربنا مم.
فانا ابتدي اربط ده بده الجاري ده انا لما اروح له ع- عشان مصلحه لا انا رايح له عشان النبي وصى على ده رقم واحد رقم اتنين علشان انا هحتاج له في يوم من الايام اي نعم هحتاج له انا مثلا عايزها تبقى خلاص على الله سبحانه وتعالى إيه نعم.
فاحنا بنحتاج لبعض فدي ودي هتوطدها العلاقه ان احنا نحط صوره بقى- صوره اسمه رقم التليفون زي ما اتفقنا الاسم رقم التليفون والعنوان وده اللي خلانا حضرتك وانت بتتكلم ده اللي خلينا نسعى ان احنا نعمل المحترفون الجدد مم.
المحترفون الجدد فريق المحترفون بعد ما بيخلص الدورات بتاعته في التنميه البشريه واللغات والاتيكيت بيبقوا مجموعه بيتحطوا مع بعض كفريق عمل ويبتدوا يعملوا ده مم.
بينشروا ده إن شاء بيبتدوا الله.
يساعدوا بعض يبتدوا يسالوا على بعض مم.
وده اللي احنا هدفنا انه لو مريض بيروح له زوره لو حد عنده فرح بيروح له لو حد محتاج ب- بنسعى ان احنا نعمل ده محتاج فلوس بي- بيجمعوا الترابط من بعض الاجتماعي الترابط فابتدينا من مشروع المحترفون الجدد وده ان شاء الله ينتشر على مصر كلها بإذن عايزين الرحمن.
كمان آه، نتكلم عن دور رجال الأعمال في الشباب والناس والأسرة اللي عايشة باليومية وطول الأيام اللي فاتت لا كانوا لا لاقيين لا أكل ولا شرب والأولاد محتاجين فلوس والبيت محتاج فلوس ومش لاقيين دور رجال الأعمال إيه؟
في تحدي كبير بيقابل رجال مم.
الاعمال وفي تحدي بيقابل الناس ان مفيش همزه الوصل بين رجل الاعمال والشخص اللي في الشارع أحسنت هو ما عندوش الوقت الكافي انه يبحث عن ده وده خطا مم.
ده خطا لان انا سع... لو في ماتش كوره آه، مفيش حد قال ما اتفرجش على كوره لكن لو في ماتش هفضي نفسي اقعد اتفرج مم.
في واحد بي- تعبان تحت وبيموت لازم انا اسال عنه عشان انا ما بسالش عنه فما بيلاقيش حاجه مم.
فدي همزه الوصل من الجمعيات الخيريه الجمعيات الخيريه والشباب اللي موجوده ولو احنا موجودين في الامارات وعارفين ان ربنا عز وجل فتح على الاخ ده و- و- والاخ ده تعبان شويه انا اروح له وانا بيثق فيا اقول له في اخ تعبان واخ محتاج فعايزين حضرتك تساعده مم.
وتساعده وانت دي فرصه لحضرتك دي فرصه هو مش بيساعده عشان انا انا مش بشحت منك ابدا مم.
ده فرصه ليك ان انت تساعده فرصه أفتكر أحد مشايخنا لما كان يروح لرجال الأعمال عشان يعني آه، يحثهم على التبرع مثلا لمساجد أو الجماعات الخيرية يقولوا أنا جاي وجايب لك أفة حسنات نعم.
كان الشيخ عبد الفتيم الله يرحمه ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ال- ال- اتفضل.
ال- الموضوع ببساطه قوي ان في قانون في الدنيا اسمه قانون العطاء مم.
الله عز وجل خلقنا هل ربنا محتاج يخلقنا محتاج يخلق الدنيا ابدا ربنا عز وجل الله غني عنا عطاء إيه نعم اعطانا مم.
وخلق لنا السماء والارض وما بينهما فقانون العطاء ده انت لما تعطي الله عز وجل قال لك انفق يا ابن ادم انفق عليك انفق الاول مم.
ادي الاول قانون العطاء لان ربنا عز وجل اداك اداك ايدك واداك رجليك واداك نفسك ده انت اللهم أعطي كل منفق خلفه وأعطي والله.
كل ممسك تلفه اعطي شوف قانون العطاء مم.
قانون العطاء ده بيعمل قانون تاني مم.
قانون الرجوع لما تعطي ت- يرجع لك مم.
بس مش هذا مش من هذا الشخص لكن لابد يكون عندك يقين الاول يقين آه.
ان ربنا عز وجل ده يقين بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حرم الربا علينا والله عز وجل حسن عنده بعشر سبحانه حسنه عند ربنا عز وجل ب 10 حق.
ده مش ربا لا ده ربنا عز وجل قال كده وحرام مش عايز منك حاجه هو ربنا اللي برضه بيديك فانت ادي للناس وساعد ناس والله هترزق وهتبعث لك اي نعم امور كثيره جدا فدي نصيحتنا لكل الاخوه سواء الشباب سواء رجال الاعمال سواء الناس كلها اللي احنا وجهنا لهم ال- الخطابات يشدوا حيلهم وربنا عز وجل ينفعهم ان شاء الله استاذ شادي صبري نورتنا وشرفتنا في حاله النار الله يجزيكم ربنا خير يا يبارك فيك رب ويجعل وربنا, حسناتك يا رب ربنا ينفع آه، بنا ان شاء الله مشاهدينا الكرام هذه الحلقة ستجدونها بإذن الله عز وجل وغيرها أيضا من حلقات مع شباب على الموقع الرسمي لبرنامج مع شباب على الإنترنت وأيضا تجدونها عبر صفحة برنامج مع الشباب عبر الموقع الرسمي لقناة الرحمة الفضائية الرحمة دوت تي في وأيضا يعني أتمنى أن ألقاكم طوال الأسبوع بإذن الله عز وجل عبر صفحتي الخاصة أو صفحة برنامج محبي مع الشباب صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك نتواصل عليها بإذن الله عز وجل طول الأسبوع ألقاكم الجمعة القادمة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب هيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب أنا اللقاء أحبتي كونوا جميعا